صدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم ونطوف بحضراتكم في هذا اللقاء حول ع- طائفة من النبوءات المباركة بعضها يتعلق بأمور تحذيرية وبعضها يتعلق بأمور تبشيرية ويكون معها حسن الختام إن شاء الله تعالى توقفنا في حلقة سابقة عند عدة نبوءات سميناها العلامات القاتلة قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا إمرة السفهاء وعرفناها والسفهاء هم الذين لا يحسنون آه، وضع ال- الأشياء في أماكنها الصحيحة ولا الأمور في نصابها ولا يحسنون اتخاذ القرار ويكونون آه، قليلي العقل وقليلي الدين فيضيعون الناس وتثور الفتن فقال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالموت ستا أي اطلبوا الموت إذا حصلت هذه الست حتى تنجوا بأنفسكم وأهليكم إمرة السفهاء ثم يقول وكثرة الشرط انتشار الشرطة خير وشر انتشار الشرطة وكثرة عددها وأقسامها خير إذا كانت تمشي بالعدل وتتقي الله عز وجل في الناس وتحفظ أعراضهم وتصون لهم دماءهم وتكفل لهم أمنهم وسعادتهم ولا تعتدي عليهم وتتبع معهم كافة الحقوق المرعية حينئذ كثرة الشرط يدل على حفظ الأمن لكن الحديث بيقول لك بادروا بالموت يعني معناها كثرة الشرط إذا كانت الشرطة ظالمة بحيث يضرب الإنسان من الشرطي أو يعتدى على عرضه أو يسب أو يهجم على بيته ظلما نسأل الله عز وجل أن يجعل إخواننا من أهل الشرطة أمناء أطهار حفاظا للأمن وأن يقيهم شر الأشرار إنهم العيون الساهرة لهم منا الدعاء الخالص والله إنهم العيون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار من هاتين العينين عين باتت تحرس في سبيل الله فحين يكون الشرط في بعض البلاد يكونون سوءا على الناس وعذابا على الناس وإرهابا للناس وظلما للناس يبقى الناس إذا كان الذي يكفل الأمن هو الذي يسيء إليه فالموت أهون اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين وبيع الحكم بيع الحكم المقصود به القضاء أن تباع القضايا عايز البراءة ألف جنيه مثلا عايز الحكم عليه مش عارف 500 جنيه بيع الحكم يعني بيع القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة اللي في النار واحد عرف الحق فلم يحكم به واحد حكم بهواه لا حق ولا بتاع حكم بهواه فكلاهما في النار وأما الآخر فعرف الحق وح- وحكم به فهو في الجنة ومعناها الرشوة بيع الحكم يدخل فيها رشوة بيع الحكم يدخل فيها بيع الأصوات الانتخابية عليك أن تنتخب من يكون أهلا للانتخاب مش اللي يدفع لك 10 جنيه ولا 50 جنيه ولا اللي يغديك غدوة لا أنت تنتخب الذي يكون أهلا للإصلاح وأهلا للقيام بالواجبات وحماية البلد وسن ما يلزم من قوانين توافق شرع الله عز وجل وأنا لا أتكلم عن حزب هذا أو حزب ذاك إنما أتكلم عن عموم المصلحين أيا كانت هويتهم وأيا كانت انتماءاتهم وبيع الحكم طب إذا بيع الحكم القضاء مثلا تباع القضايا وتباع الأصوات ويولى الأشرار و- وتنتشر الرشوة فالموت أهون واستخفافا بالدم أي واحد يقوم يقول لك أسيح دمه أقتله يبقى الموت أهون وقطيعة الرحم لأجل فقط كلمة يقطع أخوه يقطع أبوه وأمه ودي احنا شايفين ليل ونهار المشاكل اللي بين الإخوة والأخوات والآباء والأمهات يبقى إذا كانت قطيعة الرحم الموت أهون لأن قطيعة الرحم خراب للديار وخراب للدنيا والآخرة ونشأ ودي عجيبة بقى الإس- العلامة السادسة النبوءة السادسة ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها ده علامة عجيبة نبوءة عجيبة نشأ يتخذون القرآن مزامير نشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها يعني الناس تهتم اللي يأمهم في التراويح وفي الصلاة اللي صوته حلو ومتوزع كده مقامات ويقول لك يا سلام ده عليه حتة مد يا سلام ده عليه حتة غنة يا سلام ده عليه صوت فينتبهون إلى الشكل نحن لسنا ضد تجويد القرآن ولا ضد تزيين الصوت ده من, ده من الاهتمام بالقرآن تزيين زينوا أصواتكم بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لما استمع لأبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال له لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا ولما سمع سالم مولى أبي حذيفة بيقرأ القرآن بصوت حسن قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا احنا بنتكلم في قضية الشكل لما يبقى هو الفقيه اللي صوته حلو برضه بس اللي أقل منه فقه وصوته أحلى يقوموا مقدمينه ده انقلاب للموازين لا الأفقه واللي صوته حلو يتقدم على اللي صوته 100% بس ما هوش فقيه ولذلك لما يقول يا أم القوم أقرأهم الأقرأ هنا معناها الأفقه والذي يستطيع قراءة القرآن الكريم ودي احنا شايفينها ليل ونهار بتتكرر اللهم وفقنا يا رب العالمين أيضا تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوم يصيبهم سعار الكلب الكلب المسعور لما يعد واحد يجري في دمه مرض اسمه مرض الكلب فبيلحقوه بسرعة بالحقن 21 حقنة دول ما لهمش حل بقى إلا إن هم يتوبوا مين هم بقى أصحاب الأهواء والبدع يعني اللي يطلعوا يعملوا أفلام فيها بلاء أزرق ويطلعوا بقى على الشات الحمد لله ده توفيق ربنا وفضله علينا والله العظيم حاجة عجيبة تبص لهم قاعدين أحضان وقبولات وشيء شبه الدعارة في الأفلام والله بيطلعوا كده في برامج التوك توك شو يقولوا إيه يقولوا ده لولا فضل ربنا علينا وكان فضل الله عليك عظيما هذا توفيق اللي ربنا كلل مساعينا بالنجاح إيه الهكس ده هو ربنا سبحانه وتعالى مركم بالمعصية دول أصبح عندهم سعار شهواني مش شايفين الحقيقة واللي عنده بدعة واللي عنده منكر واللي بيطوف حوالين قبر ويمسح بيه ده داء زي داء الكلب كل أصحاب البدع والأهواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقي منه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله يعني البدعة والشهوة تسرف دماءهم لحد ما يكرهوا المعروف ويكرهوا الخير في كل عروقهم ومفاصلهم وهذه واضحة كذلك تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بتباهي الناس في المساجد واضحة؟ واضحة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد يعني يتباهون في المساجد يقول لك عاملين بقى رخام وجرانيت والمدنة منورة إيه والنجف شكله إيه والسجاد شكله إيه إحنا مش ضد الاهتمام بمساجد لا الاهتمام بالمساجد مطلوب إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع تطهر وتصان المبالغة في الإسراف هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ به يعني يقوموا يعملوا جرا أنا أعرف ناس صرفوا على مسجد خمسين ألف جنيه رخام في قرية في قرية خمسين ألف جنيه رخام وعندهم ناس مش لاقية تاكل أي عقل هذا كان مالها المحارة وشوية مرمر ولا شوية زيت ولا شوية أي حاجة ونصرف الخمسين ألف على البيوت اللي محتاجة تاكل وتتعالج وتتجوز ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بيه قاعدين يعملوا رخام وتكييفات و... ما احناش ضد التكييفات يا جماعة لما تبقى هي مصلحة للمصلين والخشوع إنما الإسراف في أماكن مش محتاجة ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعملوهوش كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كذلك تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمعتدين في الطهور والدعاء دي عجيبة بقى يا سلام في أزمة المية الحديث ده أهو معتدين في في, في الطهور بيصرفوا في المية أهي هتقطع المية أهي أهم بيحصرونا في المية يا رب خيب آمال اللي عايزين يحصرونا في المية واحفظ علينا مصر يا رب أمنا وأمانا فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المعتدين عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل سمع ابنه بيقول دعوة عجيبة قوي بيقول إيه؟ بيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها يا سلام عليك اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها مين اللي قال لك إن في قصر أبيض عن يمين الجنة فأبوه سمعه قال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من قل اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار الجنة بقى قصر أبيض أحمر يمين شمال ادخل بقى وخد النعيم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء وشفناهم يا رسول الله الاعتداء في الطهور النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى بحفانين مية بس يكفوه ما فيش إسراف فمن تعدى فمن زاد من زاد على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم اتوضى زي ما اتوضى والناس بقى لما بتغتسل النبي اصلا كان بيغتسل بإزازة مية صغيرة كده الناس دلوقتي بتغتسل بملايين الأرتال من المياه يعني بص واحد ملى البانيو اللي يحميه ويحمي 10 زيه ويقعد تحت الدش نص ساعة ويقول لك المية كتير وبدفع لا يا عم عود نفسك ما تسرفش الاعتداء في الطهور افتح روح ادخل حنفيات ال- آه، م- آه، مواضئ المساجد مواضئ المساجد ادخل كده تلاقي الواحد فاتح الحنفية على آخرها وقاعد يتوضى لو حطيت تحت منه والله بحلف بالله برميل مية يملى ربعه يملى ربعه ده مسرف ازاي تدخل الصلاة وانت اسرفت يبقى لازم تتوضى افتح المحبس بالراحة وخد شوية مية بالراحة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فأنت موصوف بالاعتداء فازاي تعتدي وتقول وتروح تقول الله اكبر وتقبل منك صلاتك إيه الاعتداء في الدعاء بقى معناه ايه يبقى كثره الاست- الاس- استهلاك المياه والاسراف فيها سواء للوضوء او الغسل او اي حاجه تانية واللي قاعد يرش ميه قدام ال- قدام المحل واللي قاعد يغرق الدنيا ميه يغسل عربيه يقوم يعمل حاجات عجيبه الشكل ايه ده قوم يعتدون في الطهور والدعاء الاعتداء في الدعاء معناه ايه يقعدوا اللهم إني أعوذ بك من النار من حميمها وغسلينها وزقومها وسلاسلها وأعوذ بك من النار من قعرها وحرها وسمومها إيه يا عم في إيه في إيه الله يهديك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من النار واللي يعتدي في الدعاء برضه غير ال- غير ان هو بيسال اسئله ممجوده واعوذ بك من القبر ودوده وظلمته وغمته ونعوذ بك من القبر زي ما علمنا قل اعوذ بك من القبر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام برضه نفس القضيه الاعتداء في الدعاء السجع الممجوج السجع المتكلف يعملوا ايه قافيه واحده كده عشان الناس يقولوا يا الله يا الله يا الله لا يا عم ده دعاء دعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ادعوا ربكم الدعاء ده عايز استكانة لله عز وجل مش عايز اللي احنا بنعمل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ما هيش أشكال يا جماعة دي حقائق دي قلوب ومن الاعتداء في الدعاء ان الواحد يبالغ في الدعاء على الناس يعني كل شوية الله يقصف عمرك ليه بس كده الله ياخدك الله يلعنك الله يكحمك الله يغضب عليك ليه بس ما تعتديش في الدعاء سيكون قوم يعني ومن الاعتداء في الدعاء كثر الدعاء الآباء والأمهات على الأولاد يدعو عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم هذه كلها نبوءات تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لنحذر منها من النبوءات المبشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء كما كانت مروجا كما معنى كده أن جزيرة العرب كانت مروج خضراء آه والعلم الحديث أثبت كده بالأقمار أن في مجاري أنهار تحت وكانت بلاد عامرة وبالفعل جزيرة العرب بدأت بدايات قوية الآن وانتشر بصورة واضحة أنها بدأت ترجع إلى عصر الجنان مرة أخرى الجنات كيف بك يا معاذ وقد ملئت هذه الأرض جزيرة العرب يعني جنانا وهو ادخل جزيرة العرب هتلاقي مزارع خضراء واسعة من نبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستعود مروجا خضراء وأنها كانت من قبل كذلك إنه العليم الخبير سبحانه وتعالى أيضا من المبشرات النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذه الأمة سيبقى فيها مجددون مجدد في الاقتصاد والسياسة والشريعة والفقه والحديث والتفسير والتربية والاجتماع مجددون في كل شيء يعني الأمة دي مش هتنطفلها شعلة ولا ينطفلها نور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها من؟ جماعة ما هوش واحد جماعة تجديد في كل المجالات ومعنى كده أن الأمة دي ستظل إلى يوم القيامة وستعود عالميتها مرة أخرى أيضا من المبشرات النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حاجة حلوة قال من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يعني احنا احنا احنا والله لا والله نشتاق لك يا رسول الله كان خالد بن معدان التابعي الجليل بيجي كل ليله يذكر النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ويقول هم اصلي وفصلي واليهم يشتاق قلبي اللهم اقبضني حتى ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحبوا نبيكم عليه الصلاه والسلام واشتاقوا الى رؤياه واعملوا لهذا اليوم اسال الله ان يختم لي ولكم بالحسنى وان يوفقنا لصالح القول والعمل وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبوءات الرسول مبشرة